في الحقيقة مفيش قصة في الكتاب المقدس بالذات في العهد القديم خدت الشهرة الدرامية والملحمية اللي خدتها قصة بطلنا النهاردة القصة بتاعتنا النهاردة اتعملت أفلام عالمية منها الأفلام اللي قدمت القصة زي الكتاب المقدس ما بيقول بالظبط في biblical epics أو حلقات كتابية زي اللي عملها المخرج العالمي دارين أرنوفسكي وترشح الفيلم ده بالمناسبة لجوائز الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية كان فيلم ملحمي بيستند لقصة الطوفان من سفر التكوين وبيضيف شوية تأويلات درامية وخيالية زي موضوع الجبابر اللي حصل في القصة أو شوية صراعات داخلية جوه فلك نوح وفي 2014 أتحفنا المخرج جون فينسماير بجزء من مسلسل الكتاب المقدس وقدم لنا القصة زي ما الكتاب بيقول بالظبط أما Noah's Ark وده واحد من أروع الأفلام اللي اتعمل على قصة نوح وهو للمخرج العالمي جون إيريفين بيقدم لك القصة الكتابية على أقرب مستوى ممكن لكن طبعا في ناس تانية خدت القصة وطلعت بيها بعيد عن الموضوع وخدت فكرة الطوفان بطريقة رمزية أو تشبيهية الفيلم اللي اتعمل سنة 2009 واسمه 2012 للمخرج رولاند إيميريش وأعتقد إن ده واحد من أكبر الأفلام اللي اتكلم عن كوارث عن نهاية العالم وبناء سفن نجاة عشان تنقذ النخبة قصة النهاردة أو شخصية النهاردة شخصية موجودة في كل الفنون العالمية طبعا هتلاقيها في افلام الاطفال الكرتون هتلاقيها في الافلام الوثائقيه هتسالني ليه بقى ليه كل ده هقول لك بصراحه الراجل ده خد كميه القاب محدش خدها اول واحد يتكتب عنه كلمه بار في التاريخ كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله تكوين 6 آية 9 وبره كان فريد جدا انه اول واحد يقدر يثبت لك عكس النظريه اللي الناس بتقولها ان الوسط اللي احنا فيه ممكن يكون مسؤول عن فسادنا لأن الراجل ده عاش ببر في وسط جيل فاسد كان الأمر الثاني الراجل ده من معنى اسمه نوح وقال هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا كلمة نوح جاية من كلمة راحة أو نياح عشان كده أول حد يتعرف عنه كلمة معزي هو نوح كمان نوح أول كارث في التاريخ وصفه بطرس بأنه كارث للبر في رسالة بطرس الثانية أصح 2 وآية 5 لأنه نادى بالتوبة قبل الطوفان والناس رفضوا كمان الراجل ده خادم أمين لربنا كل اللي ربنا أمره بيه نفذه بالظبط هتقرا الكلام ده في تكوين 6 آية 22 ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله خمسة أول واحد يحفظ الحياة على الكوكب ولما تحطه في مقارنة مع آدم وإزاي آدم باستهتار شديد دمر الحياة على الكوكب فيجي نوح هو اللي يحفظ الحياة تعرف إن الراجل ده حفظ البشرية والحيوانات من الانقراض مكتوب كده في تكوين 7 آية 3 لحفظ نسل حي على وجه كل الأرض نوح أول واحد سمعنا كلمة عهد العهد ده كان عهد عالمي الله قطعه معاه برمز قوس قزح وكان ده في تكوين 9 من آية 9 ل 11 كمان نوح أبو البشرية الجديدة بكل بساطة تقدر تعتبره آدم التاني بعد الطوفان هنقرأ نفس الكلام اللي ربنا قاله لآدم بيكرره تاني لنوح وكل نسل النهارده من نسل نوح عشان كده احنا مش بني ادم بس لكن احنا بشكل ادق بنو نوح لان كل نسل ادم انتهى ما عدا عيله نوح نوح كمان رمز للايمان والعمل نوح ما قعدش يصلي كده ويعيش حياته مع ربنا لا نوح صلى ونوح بنى فلك عشان كده ما تشوفش حد جمع الايمان والعمل قبل نوح ابدا نوح هو اول واحد امن وعمل فلك لخلاص نفسه نوح أول نبي في التاريخ تستغرب جدا من الحتة دي لأنه حتى بعد الحادثة الصعبة بتاعة السكر بتاعه تنبأ على ابن ابنه كنعان وقال ملعون كنعان ومبارك الرب إله سام والرب عمل ونفذ هذه النبوة نوح رمز للمسيح ورمز للخلاص زي ما نوح أنقذ من في الفلك الكتاب المقدس كمان بيشبه الرب يسوع المسيح بالفلك اللي بيخلصنا عشان كده نوح بيظهر كشخصية الجسر بين العهد القديم والجديد حيث انه بيعتبر رمز للخلاص بالايمان ومثال للطاعه وسط الدينونه والدنيا الصعبه. يا ترى ازاي ممكن نتعرف على الراحه من خلال حياه نوح في عشره اسرار ده اللي هنشوفه بعد الفاصل. أول سر من الأسرار عايز أحطه قدامك النهاردة هو التسمية اللي لامك أبو نوح سماها لابنه القصة اللي قبل قصة نوح مباشرة وهي قصة آدم آدم كان عنده قايين وكان عنده هابيل مرات آدم حواء سمت قايين قايين لأنها قالت اقتنيت رجلا من عند الرب وكانت متخيلة انه زي ما يكون الله بيكافئها بانه اداها الولد ده اللي هيحقق الوعد اللي ربنا اداهولها والقصه للاسف بتاعه قايين كملت بس بالعكس 180 درجه فبدل ما قايين يكون سبب خلاص قايين قتل اخوه هابيل وكان سبب هلاك طب ايه رد فعل ادم بقى ادم ما عملش حاجه ادم في كل اللي حصل كان واقف يتفرج وكان راجل سلبي جدا ما قالش اي حاجه لا على قايين ولا على هابيل ولا حتى لما هابيل اتقتل ادم سال عليه ولا قال هو فين لكن نوح القصه مختلفه نوح ابوه لامك كان مدرك ان هناك لعنه حصلت على الارض ابوه كان عارف ان الرب هو الوحيد اللي يقدر يغير مشهد اللعنه وغالبا الارض على ايام لامك ابو نوح كانت بدات تبقى ارض سيئه جدا وفيها جبابره وفيها ظلم وفيها فساد غير عادي وهنا لامك كان مدرك قوي حاجتين الحاجه الاولى ان الرب هو اللي بيريح الحاجه الثانيه ان ربنا ممكن يستخدم ابن نوح عشان يكون راحه اول سر من اسرار الراحه النهارده تنبأ على اللي جاي لامك ما شافش يمكن الفلك ولا الطوفان ولا اي حاجه لامك يمكن ما كانش عايش للوقت ده بس لامك تنبأ على ابنه كلمة تنبأ يعني قال كلام حلو قال كلام إيجابي على ابنه السر الأول من الراحة انت شايف ان الارض صعبه شايف ان الظروف صعبه اتكلم بكلام ايجابي بالايمان ان الله يقدر يغير ده ويقدر يبعت نوح المريح وسط كم الفوضى والفساد واللعنه والرب سمع الكلام وقال انا مش بس لعنت الارض لكن انا هستخدم نوح فعلا زي ما انتم طالبين انه يكون سبب تعزيه وسبب راحه ربنا بيسمع اللي بنقوله ربنا بيسمع اللي بنسميه ربنا بيوافق على الحاجات اللي تكرم اسمه سر تاني من الاسرار بمنتهى السرعه نوح كان رجل بار في اجياله البر يجيب الراحه البر هنا مش معناه انه شخص عنده علاقه بالله لكن الله لما قعد يبص على كوكب الارض كله مين اكتر واحد في الناس دي بتخافه مين اكتر واحد اديله فتره طويله جدا ماشي باستقامه مش بيعيش مع الناس الاشرار مش بيسيب الواقع الفاسد يغزوه او يضغط عليه لا نوح الراحه تيجي من البر الشخص البار شخص مؤمن شخص جذور حياته قوية شخص البوابات اللي بتدخله الفساد ضعيفة جدا انها تعرف تخترقه الحياة بالبر هي حياة مريحة الحياة في الشر حياة متعبة ومرهقة الكتاب المقدس اتكلم عن حاجات كتير جدا بتعمل أزمة في حياة الإنسان بتضعف الإنسان الهوى العلاقات العاطفية الجامحة محبة المال اللي الكتاب بيقول إذا ابتغاه قوم مش بس ضلوا عن الإيمان لكن طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة حاجات كثيرة جدا لكن نوح كان رجلا بارا بارا عمليا يعني عايش كويس كاملا في أجياله عايش كويس والفترة طويلة تاني سبب يخلي قلبك مرتاح وضميرك مرتاح إنك تعيش بالبر في وسط مجتمع مليان بالفساد الشخص البار اللي والديه قالوا عنه كلام كويس عمل حاجة مهمة جدا وهو بنى فلك كمكان للراحة ومكان للأمان وسط الغضب الإلهي اللي كان جاي على كوكب الأرض الوقت ده نوح يعرف كويس قوي إيه اللي ممكن يغرق ونوح رغم كل الوضع المستقر حواليه وده على فكرة حاجة شاهد عنها المسيح لما قال على أيام نوح كانت الناس يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وكأنه الواقع كان مستقر بس نوح ما كانش مستقر نوح كان عارف ان الراحة مش في انه يعيش وسط العالم الواقعي لكن الراحة في مكان صغير شوية مقفول عليه هو ومراته وأولاده نوح واحد عارف مش بس يكون بار في أجياله لكن وهذا البار له مكان خاص لفت نظري قوي انك لما تبص على الفلك تلقى ربنا طلب منه انه يجعل باب الفلك على جانب الفلك ومعنى انه يجعل باب الفلك على الجانب الفلك معناه ان باب الفلك مش في المقدمه مش في مواجهة الناس لكن على جنب وكأن الله بيقول له لما تلقى الواقع بقى فاسد جدا اختار ان البوابات اللي تتفتح عليه تكون بوابات جانبية مش بوابات أمامية ما تفتحش نفسك على العالم وعلى الأوساط الصعبة وبعدين ترجع تشتكي وتقول أنا تعبان وأنا مضغوط وأنا متألم دع الباب أن يكون على جانب الفلك نوح جزء من الراحة اللي فيها أنه عرف كويس يختار أين يضع باب الفلك وعرف كويس أن الفلك هو مكان الأمان في وسط عالم معرض للغضب الإلهي ومعرض للطوفان نكمل بعد الفاصل قلنا في الوقت اللي فات تسمية نوح كانت سبب للراحة حياة نوح الشخصية كانت سبب للراحة والفلك كان سبب للراحة لكن في حاجة مهمة قوي لما تعيش التلاتة اللي فاتوا وتعلن مسؤوليتك عن ده يقوم الله يختار انه يعمل معاك عهد ويقول لك ان المية مش هتعود تغرق الارض تكوين 9 آية 11 ربنا قال لنوح أنا هحط بيني وبينك عهد وكان لأول مرة عهد بصري بالألوان الطبيعية في صورة قوس قزح نوح مرتاح لأن الأرض دخلت في عهد مع الله وكأن الله قال له أنا هضمن إن اللي حصل ده من غضبي على الأرض ما يتكررش في أيامك لما تبدأ كويس مع ربنا مؤكد ربنا هيعمل عهد معاك وهينقذك زي ما أنقذ نوح وهيحطك في الصورة الإلهية الحقيقية بالمناسبة نوح كان بيطلب الراحة لكن نوح كان رمز للرب يسوع المسيح اللي مش جاي يطلب الراحة لكن اللي جاي يدي الراحة وده حصل فعلا لما وقف الرب يسوع بمنتهى القوة وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم في إنجيل متى أصح 11 آية 28 متخيل قد إيه اللي طلب الراحة الأولاني ربنا استخدمه إنه يكون سبب راحة للناس وقد إيه سبب الراحة الحقيقي شخص الرب يسوع موجود عاوزك تستريح في قلبك وفي ضميرك وفي روحك وبالتالي يقدر يحقق لك الراحة لكن في حاجة تاني من أسرار الراحة في حياة نوح وهي الطوفان الطوفان راحة الطوفان ده قمة الغضب لدرجة إن الناس بيقولوا ده ما كانش حدث عالمي ده أسطورة وموجود في ملحمة جلجامش ومش عارف إيه لأ الطوفان فعلا كان حدث حقيقي اغرق الكوكب كله وفي ابحاث كتيره جدا موجوده على الكلام ده علميا عشان تثبت لك ان الارض تعرضت الى طوفان في عصر من العصور وكان ده اخطر حدث دمر الكوكب واعاده من تاني هتقول لي طب فين الراحه اقول لك الارض كانت قبل نوح مليانه فساد ربنا في الطوفان عمل restart للارض عمل restart لكل حاجه لدرجه انه نوح وعيلته طلعوا لقوا نفسهم كانه ادم وحواء مره تاني هم بيعيشوا راحة من الشر اللي كان قبل الطوفان والفساد اللي كان قبل الطوفان في يوم من الأيام ربنا مش هيسيب الأرض مليانة بالغضب ربنا في يوم من الأيام سيهلك الأشرار والمرة دي مش هيهلكهم بمية ولا بنار لكن ببحيرة متقدة بنار وكبريت هتقول لي وده راحة؟ هقولك طبعا راحة لكل بار عايش تعبان وسط فساد العالم اللي احنا فيه وعايز أقولك بعد دخولك في المسيح وبعد دخول المسيح لقلبك زي بالظبط ما تكون دخلت الفلك هتشوف راحة كاملة من الشر ومن الخطية ومن إبليس بعد ما نكون وصلنا هناك في السماء ونتقابل الحلقة الجاية